بسم الله الرحمن الرحيم
ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورع فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان
هيا فاغفروا له ما للفتى من مطلب نعم وهل من عمل أيها الطالب علما بيت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيعني لي آه، تنبيهان قبل أن أبدأ الدرس التنبيه الأول هو في مسألة غيابي عن الدرس طبعا أنا لم أستطع الاتيان الاثنين الماضي بسبب عرض مفاجئ فاجأني بعد صلاة العصر فأنا عجزت الحقيقة عن المجيء إلى مسجد وأنا أعلم أن يعني جمهرة من إخواننا يأتون من خارج البلد ويتجشمون المسافة وأنا أعلم أن هذا يشق عليهم فأنا في الحقيقة أكون حريصا جدا على ألا أتغيب عن الدرس وعلى أي حال يعني برضو عشان تبقى في هناك خطة وسطى آه، على قناة الرحمة أو على قناة الحكمة لما أرجع المباشر فيها إن شاء الله آه، بيكون في تنبيه يعني يستطيع أي واحد يدخل على أي قناة من القناتين ويشوف يوم الحد او يوم الاثنين صباحا اذا انا كان في عرض او في سفر او الكلام ده هنزل تنبيه او اعلان انني لن اتي الى المسجد طالما ما فيش اعلان يبقى ايه يبقى انا ان شاء الله اكون في المسجد يبقى في اعلان يبقى هتقراوا الاعلان على اي قناه من الايه من القناتين سواء هذا فيما يتعلق بدرس الاثنين او خطبه الجمعه الاثنين سواء يعني. ال- التنبيه الثاني في الدرس الماضي أخونا أحمد لما تكلمت عن آه، أصحاب أبي إسحاق السبيعي وتكلمت عن رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق وقلت أن البخاري ومسلما احتج برواية زهير عن أبي إسحاق وأنا على يقين من صحة ما ذهبت إليه ولكن الأخ أحمد قال لي راجع قلت له حاضر أراجع وبرضو تأ- تأكيدا لهذا رجعت إلى معجمي الخاص بالصحيحين لأن أنا عامل معجم خاص بي لرجال الصحيحين وعدة ما لكل راو من الأحاديث في الصحيحين بحيث أنك لو أردت أن تعمل إحصاء كاملا عن كل رواية لأي راو وفي أي موضع تستطيع أن تعرف من واقع الكتاب فلما رجعت إلى ال- كتابي هذا فوجدت أن البخاري ومسلما احتج لأكثر لزهير بن معاوية عن أبي إسحاق في أكثر من عشرين موضعا وأنا التقطت وأنا قادم بعض هذه الأحاديث لأن أخونا أحمد كان قال إيه يا أحمد كنت قلت إيه قلت النار وله متابعة أيوة ماشي ما هو احتجاجا يعني في الأصول لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح ال- الأحاديث اللي أنا التقطتها وأنا قادم إليكم آه، علشان برضو الإخوة اللي عايز يراجع ويتعلم ويرى بنفسه حديث آه، البراء بن عازب آه، اللي هو فيه قصة الرماة يوم أحد لما الرسول عليه الصلاة والسلام جعل على الرجالة عبد الله بن جبير فروى هذا الحديث البخاري احتجاجا احتجاجا يعني في الأصول خلاص حاضر حاضر هديك فرصة وفي الصحيحين أيضا من حديث البراء بن عازب لما قيل رجل لما قال رجل يا أبا عمار أفر أفررتم يوم حنين قال لا والله ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان أغلب الصحابة الذين خرجوا إلى القتال شبانا وخرجوا حاسري حاسرين من السلاح فهوازن طبعا رماه يعني لا تخطئ لهم رمية ولا يخطئ لهم سهم فأول ما وجدوا مس الإيه مس البتاع فروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته الشهباء البيضاء يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب آه، البخاري روى طبعا هذا الحديث عن عمرو بن خالد الحراني عن زهير بن معاوية وأيضا البخاري روى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للبراء بن عازب أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف قال لا بل, بل كان كالقمر يقصد السيف اللي هو هل هو كان طويل ولا مدور مش بالسيف يعني انه كان وشه حاد لا السيف المقصود به هل وشه مطول كده يعني طويل مسحوب للطول ولا كان كالقمر قال لا بل كان كالقمر وفي الصحيحين أيضا قصة تحويل القبلة في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم الصحابة سألوا عن إخوانهم الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس فنزلت هذه الآية وهذا الحديث في الصحيحين وأيضا في البخاري في قصة عدة آه، أصحاب آه، طالوت آه، البراء طبعا لم يشهد بدرا إنما قال حدثني من شهد بدرا أن عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كانوا آه، كعدة أصحاب طالوت وما جاز النهر إلا مؤمن وأيضا في البخاري في كتاب المغازي قصة الحديبية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أربعة عشر ألفا وقصة الماء والكلام ده وفي الصحيحين آه، من حديث زيد بن أرقم آه، في القصة بقى إيه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا طبعا عبد الله بن أبي قال الكلمتين دول فالبراء بن عازب بلغ النبي آه، عفوا زيد بن أرقم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فأتى عبد الله بن أبي وحلف بالله أنه ما قال وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وصدق عبد الله بن أبي حتى نزل القرآن بتصديق زيد بن أرقم وفي الصحيحين أيضا في آه، برضو آه، عن زيد بن أرقم قال سئل في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كم عددها فقال تسع عشرة إلى آخر الحديث هذا أيضا في الصحيحين طبعا ده يعني آه، آه، بعض الأحاديث التي التقطتها من معجمي وأنا نازل وكلها في باب الأصول سواء كان في البخاري أو مسلم أي واحد آه. أنا أعلم وإسرائيل أيضا رواه من طريق إسرائيل نعم لا لا لا لا, لا. ما قالش وقال زهير بن معاوية هذا لو رواه لكان تعليقا مم. لا لا لا لا, لا. هذا ال- الذي أنا أقوله لك أنا قلت أن البخاري قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء بن عازب حتى لو أتى بطرق يا- بص بص يا أحمد بص يا بني حتى لو أتى بطرق أخرى لو أن البخاري روى الحديث في عدة مواضع متتالية مش هقول في مواضع متفرقة لأن لو في مواضع متفرقة الأمر واضح في عدة مواضع متتالية مش معناها ان الحديث الثاني او الثالث في المتابعات لا الكلام ده غير صحيح آه. طيب على أي حال حتى لا نضيع الوقت أنا أجعله بيني وبينك في المسألة دي لا في أحكي هناك أحاديث هناك أحاديث يعني هناك عدة مواضع لأن الشيوخ زهير بن معاوية في الصحيحين تجاوز العشرة تجاوز العشرة يعني هو أنا بس إيه إنما علوت بأحاديث أبي إسحاق ذكرت عن البراء وعن زيد بن أرقم كصحابة يعني وأعرضت عن الباقي كسعيد بن جبير وغيره من العلماء آه نرجع إلى ما كنا فيه قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال أي ابن الصلاح يقصد أبا عمرو أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. بعض العلماء اخذ على هذا التعريف انه طويل. انه طويل. والاصل في التعاريف ان تصان عن الاسهاب. يعني اذا كان التعريف تقدر تعبر بكلمه يبقى ما تجيبش كلمتين. تقدر تعبر بكلمتين ما تجيبش ثلاثة خلاص الأصل في التعريف الإسهام فيقول لك نقلل عدد الكلمات هو النهارده بيقول الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده فقال بعض العلماء هذا فيه إيه تكرير لأن احنا لما نقول المسند فده معناه الذي يتصل إسناده طبعا ملحظ ابن الصلاح أن المسند يطلق على أي إسناد حتى لو كان منقطعا فلو مثلا هناك إسناد الحسن البصري عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وساق حديثا فده اسمه إيه؟ مسند اسمه مسند صح هو منقطع في الأعلى في أعلى الإسناد لكن اسمه إيه مسند فقال لك برضه علشان نطلع من قصة من هذه القصة نقول الذي يتصل إسناده يبقى خرج منه الإيه؟ خرج منه المنقطع والمعلق والمعضل والمرسل الخفي والمرسل والمدلس والكلام ده. بس احنا لما نقول المسند نقول بقى المسند إذا قصدنا كلمة هو الذي هو ما اتصل إسناده ده أقل في الكلام من المسند الذي يتصل اسناده بنحاول احنا ايه نختصر في التعريف بقدر المستطاع بدون اخلال لانه اذا كان التطويل في العباره سيصون التعريف عن دخول الخلل يبقى نطول ماشي زي العلو كده العلو العلو المعتبر ان تعلو باسناد نظيف والا فالنزول مع صحه الاسناد خير من العلو مع ضعف الاسناد ماشي يبقى ده علو صح عالي صحيح لكن ايه لا قيمة له لا يبقى انا انزل واشترط صحة الاسناد افضل خلاص يبقى الذي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط قال لك ده تكرير يبقى نخليها بنقل العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا ما فيش مشكلة يبقى الحديث تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم الأول طبعا علم الحديث قائم على السند والإيه والمتن قائم على السند والمتن السند أو الإسناد العلماء لهم تعاريف في المسألة دي بس احنا ناخد ايه تعريفين من هذه التعاريف التعريف الاول ان السند مأخوذ من الاعتماد لما تقول فلان سندي فلان سندي اي عليه اعتمادي ومنه المسند اللي انت بتتكئ عليه خلاص ده التعريف ده يدل على ايه على ان الاصل في الحديث الاسناد عشان شويه الجهله اللي طالعين اليومين دول يوم خط الاسناد بعينيه يقول لك سيبك من العنعنات دي ويقوم داخل على المتن على طول يقول لك لا مش عاجبني المتن ده لا لا يجوز لك أن تصل إلى المتن إلا بإسناد معتبر يبقى الأصل في الحديث الإسناد وغايته تصحيح المتن فما فيش حد أبدا يتجاوز الإسناد يعني في ترجمة يحيى سعيد القطان في سير أعلام النبلاء في آخر الترجمة ذكر الذهبي رحمه الله عبارة ليحيى القطان آه معناها قال لا تنظروا إلى الحديث قبل أن تنظروا في إسناده لأن الاعتماد إنما يكون على الإسناد وأنا قلت قبل ذلك لكم قد يكون الكلام متينا وقد يكون جميلا لكن لا يصح نسبته إلى قائله أيا كان القائل سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو كان من الصحابة أو التابعين أو أي حد من العلماء يعني احنا مثلا في في في مثلا اقوال علماء الجرح والتعديل ولنأخذ يحيى بن معين نموذجا يحيى بن معين بيبقى له أكثر من قول في الراوي لأن المسائل يحيى بن معين كثيرة حوالي أك... حوالي سبع ثمان رواة أنا طبعا لما أحصيتهم في تهذيب التهذيب قديما أرجو ألا أكون واهما لأن عهد بها أكثر من 25 سنة كان الرواة عن ابن معين الذين رووا المسائل أكثر من 25 عالما يمكن انا فاكر آه 31 الرقم ده في دماغي دول عبارة عن تلاميذ يحيى بن معين كانوا يسألونه عن الرواة زي ابن أبي خيثمة وزي عباس الدوري وإلى غير هؤلاء من العلماء فكل واحد يروح يسأل ابن معين عن الراوي الفلاني فيقول قولا ثق يروح واحد تاني يسأله يقول له لا بأس به واحد تالت سألت يسأله يقول له ليس بشيء واحد رابع يسأله يمط شفته مثلا أو يقلب إيديه أي حاجة من الحاجات اللي زي دي فيقوم بقى لما العلماء جم زي المزي وغيره يجمعوا كلام ابن معين في الراوي فيجيبوا كل الكلام المتضارب في ترجمة واحدة فأنت بقى تبقى واقف محتار أمام هذا التضارب طب أنت هتعتمد قول مين قول من وثقه ولا قول من نزل به يعني ولا قول من ضعفه ولنأخذ مثلا كلام محمد يحيى بن معين في محمد بن إسحاق ابن معين قال في محمد بن إسحاق ثقة وقال لا بأس به وقال ضعيف وقال ليس بالقوي وقال كمان حاجة كمان له خمس أقوال تقريبا في محمد ابن إسحاق فأنا ما أعرفش ظروف السؤال لما سأله عباس الدوري سأله سؤالا ساذجا بلا مقارنة مع حد ولا لا يعني قال له ما تقول في ابن إسحاق ممكن لو سأل السؤال ده لوحده كده يقول له ثقة يجي مثلا واحد تاني ياخد حديث لابن إسحاق خالف فيه مالكا يقول له ما تقول في حديث ابن في ابن اسحاق هنا يقول ليس بحجه. ليس بحجه ليه؟ لانه قارنه بمالك. السؤال الاولاني سئل عنه وحده. يجي واحد ثالث يقول له ما تقول في ابن اسحاق عندما روى كذا وكذا وكذا وكذا يقول له لا باس به. روى شيئا في السيره ابن اسحاق طبعا معروف انه متخصص في السيره. فيقول له لا باس به. مشيه. وهكذا بيبقى السؤال بيبقى عاري عن الظرف السؤال او طبيعه السؤال او الكلام ده. فاحنا لما بيحصل نوع من التعارض ده بنجيب اصحاب ابن معين ونعمل بينهم مقارنه يعني مثلا ابن محرز صاحب السؤالات ليس له ترجمه. ملوش ترجمه ما, ما نعرفش قدره من الضبط والاتقان مع انه له مسائل في مجلد ابن محرز. فلما يجي ابن محرز مثلا يخالف عباس الدوري وانا مضطر الى عقد مقارنه ما بين القولين عشان اطلع بقول ابن معين ممكن ارد قول ابن محرز ليه لانه مجهول انا لا اعرفه انما عباس الدوري معروف انه من اصحاب ابن معين الكبار والتاريخ بتاع عباس الدوري مطبوع في أربع مجلدات ومعروف عباس وثقة عباس الدوري والكلام ده فيبقى احنا بنعمل ايه بنعمل نوع من المقارنة ما بين أقوال العلماء في الراوي خلاص فاحنا لما نيجي بقى نرجع بقى لل- اللي احنا كنا بنتكلم فيه من جهة بقى الايه مسألة الإسناد مسألة الإسناد أنت ح- ال- ال- الاعتماد إنما هو على الإسناد أصلا فلا تتجاوز الإسناد أبدا إلى المتن إلا إذا صح الإسناد كلام ملوش إسناد ما تر- ما تقبلوش لا تقبل كلاما بلا إسناد التفسير مثلا تلاقي مثلا كل التفاسير ابن كثير وغيره طبعا أنا أذكر ابن كثير على أساس أنه إيه أجل التفاسير المأثورة طبعا بعيد عن ابن جرير وأبي حاتم أتكلم عن المتأخرين يجيب تفسير آية يقول لك وهذا قول ابن عباس ومش عارف مين ومين ومين ومين تيجي تدور على قول ابن عباس عشان تنظر في الإسناد ثبت هذا إلى ابن عباس أم لا تلاقي الإسناد ضايع ابن عباس له عدة تفاسير تفسير ابن عباس يروى بحوالي ستة أسانيد منها ثلاثة مقبولين وثلاثة ضيعين وطبعا ضعف الأسانيد الثلاثة دول متفاوت فمثلا عطية العوفي عن ابن عباس ده واقع في القعر خالص من أول شيخ ابن جرير طاري محمد بن سعد إلى الجد الأكبر عطية العوفي أهل بيت كلهم ضعاف من أولهم لآخرهم كده وبعدين محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير هكذا على الشك عن ابن عباس برضه ده محمد بن محمد مجهول خلاص وهتلاقي برضه في أسانيد أخرى ساقطة زي مثل كلبي أو غيره فالقول ده بقى أنا أنسبه لابن عباس الصح الصحيح ألا أنسبه حتى وإن كان متوائما مع معنى الآية أنا ما بدورش على هل هو موافق للآية ولا لا أنا بحثي هل ثبت أن ابن عباس قال هذا أم لا هو ده بحثي مع قطع النظر الكلام جميل في تفسير آية ولا لا ده بحث تاني انت فاهمين الكلام آه ب- بحثنا في ثبوت هذا عن ابن عباس أم لا طبعا في طبعا بحث آخر وهو إذا كان هذا الكلام في كتاب أو كان رواية مجردة إذا كان في كتاب هل ممكن نقبله ولا لا في رواية مجردة نقبله ولا لا ده طبعا بحث آخر مش عايز أخوض في المسألة لكن عايز أقول إن مش معنى إن الكلام موافق للآية إن يبقى ابن ابن عباس قال يبقى إذا الإسناد ده ناخد من التعريف الأولاني الإسناد مأخوذ من الاعتماد ليه لأن عليه الاعتماد في تثبيت الكلام أهو صحيح أم لا التعريف الثاني للإسناد هو آه، ال- آه، متعلق بالعزو متعلق بالعزو وبرضه ده ممكن يرجع بمعنى إلى التعريف الأولاني لأنك إذا قلت كلاما أنا أسألك من حدثك به تقول ليست عهدة الكلام علي إنما أسنده إلى فلان يعني عهدة الكلام على فلان هو الذي حدثني أروح لفلان مين اللي حدثك يقول هذا ليس من عندي إنما أنا أسنده إلى فلان أي أعزوه وأرفعه إلى فلان والسند فيه معنى الرفع عشان كده برضو بعض تعريفات الإسناد يقول لك الجدار الجدار يقال عليه الإيه يقال عليه الإيه السند يبقى إذا السند وطبعا هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن أو التي نقل بها الإيه الكلام ده الإسناد طبعا المتن اللي هو الكلام نفسه الذي من أجله أقيم علم الحديث كله عشان تصحيح هذا الكلام والمتن هو الظهر والإنسان لما يكون ظهره مكسور ما بيوقفش يبقى ليه الاتكاء إنما هو على الإيه على الظهر إذا مش عارف يشيل حاجة يقول له أنت مقطوع ظهرك مقطوع ولا ظهرك مكسور ليه مش عارف يشيل حاجة ولا عارف يشيل نفسه حتى يبقى ال- الاعتماد يبقى الإس- الاسناد وسيله الى معرفه صحه الكلام من عدمه. العلماء احتاطوا جدا لهذا المتن بانهم وضعوا ضوابط لهذا الاسناد، الضوابط دي للاسناد ده كله علم الحديث. متعلق بالاسناد اولا ثم المتن ثانيا. لكن الإسناد أسبق عشان كده العلماء لما اتكلموا بقى في الإسناد قال لك والحديث صحيح وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة طبعا الشذوذ والعلة يلتصقون طبعا بالإسناد والمتن معا بس يمكن دخولهم على المتن أوضح من الثلاثة الأولانيين الثلاثة الأولين متعلقين بسلسلة الرجال بالإسناد والاثنين دول يشترك فيهم الإسناد والمتن اللي هو الشاذ والإيه والمعلم وإن كان طبعا هم يضربون إلى المتن بشيء أكثر وأوضح من الثلاثة الأولانيين آه علشان الإسناد يبقى متصل هو ما اتصل سنده ده أول شرط أول شرط من شروط الخمسة ما اتصل سنده اتصال الاسناد قلنا بيقدح فيه امور يقدح فيه التعليق والانقطاع والاعضال والارسال والارسال الخفي والتدليس يبقى كام ستة قبل ما تقول قبل ما تكتب اسناده صحيح لازم تنفي هذه الخمسة ده في الشرط الأولاني ولازم تثبت الشرط الثاني والثالث المتعلق بالرجال لابد أن يكون عدلا والعدالة دي بيقدح فيها أمور يقدح فيها الكفر والكذب والتهمة بالكذب و سقوط العدالة وممكن ندخل في سقوط عفوا في والفسق والبدعة طبعا على تفصيل ده الكلام ده ايه بنقول هياكل يعني بانه هياكل الموضوعات فلأجل ان تثبت الشرط الثاني يبقى لازم تنفع عنه الامور الايه الخمسة دي يجي الشرط الثالث اللي هو ايه ضبط الرواة فلا بد ان تنفي عنه سوء الحفظ والاختلاط سواء يعني ال... هندخل في التغير على اساس ان تغير مبدا الاختلاط يعني تغير يعني أهو نوع من الاصطلاح بس نفرق بس ها يعني بعض العلماء زي الذهبي بالنسبه لابي اسحاق السبيع يقول ما تغير ما, ما, ما اختلط انما تغير انما تغير يبقى التغير في مبدا الايه؟ مبدا واخد بالك؟ بنفي عنه طبعا هو العلماء مشققين المساله في دي يقول لك الضعف ضعف الحفظ عفوا سوء الحفظ واللين والغفلة والاختلاط برضه موصلينها تقريبا لحوالي خمسة برضه عشان تثبت ضبط الراوي لابد أن تنفي عنه كل ما يخل بالإيه بالضبط يعني كل شرط من هذه الشروط له قوادح قبل ما تقول إسناده صحيح لازم تشتغل الشغل ده كله قبل ما برضه ندخل للشاذ لان انتوا فاكرين طبعا لما قلت لكم مثل سفيان بن عيينه واصحاب الزهري وشوف اسناده زي الشمس وبعدين مع ذلك طيرته بالشذوذ فما تكتبش بقى اسناده صحيح الا اذا حققت الشروط الخمسه ونفيت عنها القوادح مش مساله سهله بسيطه انك انت تعمل حاجه زي كده فهنرجع بقى لكل شرط من هذه الشروط ونتكلم عن كل قادح من هذه القوادح بحيث يحصل لك نوع من التصور وندي برضو أمثلة على كل نوع من هذه الأنواع اتصال السند أن يكون كل راو سمع هذا الحديث من شيخه ده على رأي البخاري أو عاصره معاصرة بينة مع البراءة من التدليس على رأي مسلم لأن مسلم والبخاري بينهم اختلاف في القصة دي البخاري معه جماهير كثيرة ومسلم أيضا معه جماهير كثيرة لكن يعني أنا ما ندمت ندم الكسعي إلا بعد وفاته ازاي انا الشيخ محمود شاكر ما كنتش اروح واحضر معه مجالس الجمعه صح كان بيحضر الاكابر والناس الاساطين الكبار و اللي عميد كليه ايه واللي رئيس جامعه ايه وتلامذته في كل مكان في الدنيا حتى الواحد كان يذهب الى هناك يسمع بس يستمتع بالقاء الشعر والنطق الجيد والمنادمات اللي بتحصل ما بين هؤلاء الكبار والكلام كيف فرط المرء في شيء كهذا السلف القدامى ما كانش ممكن واحد يتورط في اللي انا تورطت فيه او تورط فيه من هو مثلي في اهمال لقاء العلماء فيقول لك انا ممكن ابقى بلد واحد ومع ذلك ما لقيته فالمعاصره لا تدل على اللقيا لا يا حبيبي ما تقولش الكلام ده مع الايه مع الناس القدامى اثنين في بلد واحده واحد عالم كالشمس وواحد طالب علم وله روايه ووثقه اهل العلم وله حديث يصعب جدا ان يقال لم يلقه او انه ما راه انما المساله متصوره في تباعد البلدان رجل مصري مع رجل شامي اه الشامي ممكن ما يكونش خرج من الشام والمصري ما خرجش من مصر طب هيتقابلوا فين واحد يقول لك في موسم الحج اقول لك هذا مهيع متسع اذا قلنا بالقصه دي يبقى لن تحكم على روايه راو عن عن الاخر بانقطاع ابدا لان الحج لابد من ان اثبات لكن هو المعاصره كما قلت في البيان الواحد دي مظنه قويه للايه للقيا عشان كده مسلم قال ايه وجائز ممكن ان يلتقي فقرن الجواز بالامكان لان التجويز العقلي ممكن يرد اقول لك من الجائز ان يلتقي في الحج لكن لما قرن الجواز بالامكان دلنا على ان مطلق المعاصره مش كلام الامام مسلم هكذا فهمي للمساله فهو علشان نثبت بقى ان الاسناد متصل يبقى اذا قال احمد حدثني سفيان ماشي قال لك عن سفيان هكذا بالعنعنه البخاري يقول لابد ان يقول احمد حدثني سفيان في حديث واحد فقط او في واقعه عشان اضمن ان هم ايه اتقابلوا وانا هصحح كل الاحاديث التي اتت بالعنعنه لاحمد عن سفيان اتكالا على ايه على هذا الحديث الواحد الذي ثبت لي انه لقيه تمام كده عشان كده البخاري احيانا في بعض الابواب ياتي باسناد لا علاقه له بالباب لكنه مسلسل بالتحديث علشان هو روى لواحد عن التاني بالعنعنة قبل كده فعايز يثبت ان فلان ده لقي هذا الفلان فاول يجيب الاسناد دهوت ويحطه في الايه ويحطه في آه الباب واحيانا الاسناد قد يكون فيه لين كمان زي ما بيثبت برضه سماع آه الحسن بحديث المبارك بن فضالة او يثبت او بحديث يحيى بن ايوب وهو مثلا متكلم فيه فيثبت السماع المسلسل بمثل هذه الأسانيد يبقى لما نقول ما اتصل سنده يبقى لابد أن يكون الراوي سمع من شيخه لقيه وشافهه أو على الأقل يكون ها عاصره معاصرة بينة مع البراءة من إيه؟ من التدليس يبقى فلان عن فلان عن فلان الكلام كله طبعا في بحث العنعنة إنما في السماع ما فيش مشاكل في السماع مش حد له كلام في السماع خلاص إنما بحث البخاري ومسلم إنما هو في الحديث الإيه المعنعن مش الحديث طبعا يبقى إذا ما اتصل سنده يبقى كل إيه الإسناد عشان يبقى إيه واخد كله برقاب بعض يبقى زي السلسلة يبقى زي الإيه السلسلة كل حلقة متصلة بالإيه متصلة بالأخرى هذا الاتصال بقى الحلقة دي اللي احنا بنعملها دي اللي يفصلها من بعضها كده وما تبقاش سلسلة تبقى مقطوعة أمور منها التعليق التعليق التعليق عند العلماء تعريف الحديث المعلق عند العلماء هو ما سقط من مبدئ إسناده راو أو أكثر فإن كان أكثر فلا بد أن يكون على التوالي حتى لو وقع الإسناد كله بس يكون على الإيه على التوالي وشرط يكون من إيه من أول الإسناد خلاص يبقى المعلق بيبقى مقطوع من جهة وموصول بجهة تانية لكن الإسناد عشان بس تعرف طرفي الإسناد الإسناد دايما بيبقى رأسي يعني أنا كل ما أقول حدثني فلان أطلع 30 سنة عن فلان ممكن أطلع 50 سنة عن فلان يعني كل ما أقول فلان عن فلان عن فلان كل ده بطلع لمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبقى الإسناد تصور الإسناد عندك يكون إيه رأسي واقف كده فده الإسناد أهو كده رأسي لو احنا المسافة دي قسمناها أربع أو خمس حلقات يعني كده أهو ده متصل ولا إيه؟ متصل أين طرفاه؟ أدي الطرف الأدنى ودي الطرف الإيه؟ الأعلى الطرف الأدنى أي حد من الأئمة المصنفين زي البخاري مثلا أو أحمد أو نسائي مسلم أي حد والطرف الأعلى الصحابي الطرف الأعلى اللي هو إيه؟ الصحابي فده إسناد متصل أهو أنا عايز أعلقه عايز أعلقه إحنا قلنا هنخلي دي مسافة دي طبقة من الطبقات ده البخاري هنا اهو ها البخاري يقول حدثنا الحميدي ماشي مش هنكسفك كنت هقول حاجة تانية حدثنا الحميد هنجيب حديث انما الاعمال بالنيات ماشي حدثنا الحميدي هنا قال حدثنا سفيان ثوري ما ينفعش يعني يبقى ثوري ليه عشان الحميدي ما لم يلقى الثوري ها انا لو لو ما فيش حد كان رد كنت خلصت المحاضره دلوقتي طيب حدثنا الحميد قال حدثنا ابن عيين عن يحيى بن سعيد القطان الانصاري طيب ماشي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر خلاص كده يبقى ده ايه ادي الحميدي ادي سفيان ادي يحيى بن سعيد الانصاري ادي محمد ابراهيم التيمي ادي علقمه بن وقاص الليثي ادي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ده اسناد متصل انا عايز اعلقه بقى قلنا ايه في التعريف ما سقط من مبدأ اسناده راوي هنوقع مين من الاسناد الحميدي المسافة بتاع الحميدي لحد هنا عايزين نوقعه هنخليها كده مش كده وقعناه ها ادي البخاري اهو وادي المسافة بتاع الحميدي خلاص كده يبقى الاسناد ايه اهو اه اتعلق خلاص اتعلق من فوق يبقى انا لما ربطته من فوق كده اهو بقى متعلق اهو وبهزه كمان عشان اللي ما شافش يتفرج اها عشان تفهموا يبقى كده صار معلقا تمام هحذف كمان واحد اهو هحذف كمان واحد اهو ادي احمد سعيد الانصاري هحذف محمد ابراهيم التيمي هحذف علقمه واقول قال عمر راح فين الاسناد وقع خلاص يبقى كده ايه ما عادش عندي اسناد قال عمر ابن الخطاب كذا كذا كذا أو قال عمر الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يبقى أنا عندي اشتراط الحذف يكون فين على التوالي مش تسقط لي واحد وتثبت الثاني وتسقط لي اللي فوق وتدي الثالث لا ده حاجة نوع تاني خالص غير نوع المعلم يبقى إذا الحديث المعلق فيه قادح في الاتصال قادح في الاتصال وهذا يضيع أول إيه أول شرط من شروط الإسناد من شروط الحديث الصحيح طبعا بيخرج من ال ال القصة دي معلقات البخاري معلقات البخاري ليه لأن البخاري لما علق كان له قصد في هذا التعليق ألا يعظم حجم الكتاب لأن هو اسمه الجامع الصحيح المختصر الجامع الصحيح المختصر ولأن المعلقات مش من شرط البخاري ولا من موضوع الكتاب لأن موضوع الكتاب الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائله أو إلى قائله من الصحابة مثلا كقول علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله فهذا موقوف والبخاري فيه موقوفات كثيرة اللي هو أقوال الصحابة من تلقاء أنفسهم وكذلك مسلم فيه موقوفات كثيرة فالبخاري الحديث معلق مش من شرط الكتاب لكنه كان يورد الحديث المعلق ليمهد لمعنى حديث الباب عايز يبين مراده أو الفقه الذي يعتقده هو في المسألة فيهيئ له بهذا الكلام المعلق زي إيه مثلا الصلاة كالصلاة خلف المفتون والمبتدع إيه حكمها البخاري يقول باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع ما قالكش حكم ما قالكش لا جائز ولا غير جائز فيجيبها لك كده قال الحسن صلي وعليه بدعته قال الحسن طب البخاري أدرك الحسن ما أدركش الحسن طب في إسناد من البخاري للحسن في في هنا يعني لا يبقى البخاري عمل ايه علق الايه الكلام علق الكلام وبعدين يروي بسنده المتصل أن رجلا دخل على عثمان وده من الموقوف موقوفات ده أن رجلا دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار فقال إنك إمام عامة وقد وقع بك ما نرى فما تأمرنا لأن أمير المؤمنين هو اللي كان بيصلي بالناس كان هو الإمام فلما حصر عثمان رضي الله عنه وليس هو الإمام فبيقول له نعمل إيه نصلي وراهم ولا جماعة بتوع الفتنة دول فقال إن الصلاة أحسن أعمال الناس فإن أحسنوا فأحسنوا معهم وإن أساءوا فتجنبوا إساءته أي إن أساءوا بإيه بترك الصلاة أو بترك الجماعة يعني فلا تسيئوا معهم فإن أحسنوا بإن هم إيه صلوا وأقاموا الصلاة وواحد تقدم والكلام ده إيه فأحسنوا معهم يعني إن صلوا صلوا معهم فالبخاري عندما أورد كلام الحسن مش هو ده نفس كلام عثمان يبقى لما البخاري يقول باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع أهي جائزة أم لا رأي البخاري إيه أنها جائزة فهو مهد لكلام عثمان بصراحة كلام الحسن لأن كلام عثمان مش صريح كلام عثمان ليس صريحا بيقول له إن أحسنوا أحسنوا معهم ممكن أي حد يتأول الإحسان بأي حاجة لكن كلام الحسن البصري إيه قاطع وواضح في الكلام ده فإنما علق البخاري ليمهد لهذا الكلام من عثمان الذي يحتمل التأويل بكلام لا يحتمل تأويلا ودي عادة البخاري رحمه الله يبقى إذا البخاري عندما يعلق يعلق عادة بالإسناد الثابت إلى قائله يعني مثلا معلقات البخاري لو احنا حبينا نعرف نسبة الصحيح والحسن والضعيف فيها أو نقول الثابت وغير الثابت المقبول والمردود معلقات البخاري الثابتة المقبولة تشكل نسبة 98% 98% إن لم يكن أكثر يعني أنا لا أذكر في محفوظي الآن آه حديثا معلقا أو كلاما معلقا آه في إسناده ضعف إلا موضعا في كتاب الاستسقاء رواه أسباط ابن محمد أو أسباط ابن نصر يعني واحد من الاثنين بس أظن أسباط ابن محمد أرجو ما أكونش واهم يعني لأن عهدي بعيد لأن عهدي بعيد بال- بالموضع يعني والحافظ ابن حجر آه، في كتاب تهذيب التهذيب في ترجمة أسباط هذا انتوا راجعوها ابن محمد أو أسباط ابن نصر قال علق له البخاري أثرا منكرا في الاستسقاء فاكر أنا عبارة الحافظ ابن حجر فيما عدا ذلك الايه لا لا الموقوف لا مش من طريق عبيد الله عن مش من طريق الدراوردي عن عبيد الله تقصد هذا؟ لا تقصد لا لا مش انما ال- الدراوردي آه، لما روى عن عبيد الله رفع رفعه النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهو المنكر ان عبيد الله لان الدراوردي عبد العزيز محمد وهذا من افراد من افراد مسلم افراد مسلم عن البخاري الدراوردي هذا منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر فلما رفع الحديث حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بيديه قبل ركبتيه العلماء قالوا ان رفع الحديث منكر لكنه ثبت آه، عن ابن عمر من وجه اخر بل من وجهين آه، انه آه، ان موقوفا عليه انه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه وقد وقفت آه، في يعني آه، الشهر قبل الماضي وأنا أهيئ كتاب الفتاوى الجزء الأول لي على آه، أثر صحيح بإسناد جيد متين عن ابن عمر موقوفا أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه في كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة وأنا أتصفح كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة بعد ما كنت أنهيت تجارب الطبع تماما والكتاب داخل المطبعة طلبت الكتاب مرة أخرى حتى أزيد فيه هذا الأثر الذي وقفت عليه في كتاب التاريخ الكبير وهو كتاب نفيس جدا وممتع للغاية التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة أحمد أحمد ابن زهير بن حرب ما هو أبو خيثمة ولا زهير بن حرب شيخ مسلم ما يكثر عنه مسلم كثيرا أحمد ابنه بقى اللي هو أحمد ابن زهير بن حرب ده له كتاب اسمه التاريخ الكبير نافع جدا أي طالب حديث ما استغناش عنه ومطبوع في مصر يعني عشان برضه إيه آه أظن مكتبة الفاروق الحديثة تقريبا هي طبعة ومطبوع برضه في دار أخرى يعني في له طبعتين المهم خرجنا عن الموضوع يا محمد طيب آه، يبقى اذا المعلقات البخاري آه، اغلب الغالب عليها الصحه بل ال- الضعيف فيها قليل جدا لا يكاد يذكر بجنب عشرات المواضع التي علق البخاري فيها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب الايادي البيضاء على البخاري وصحيح البخاري له كتاب اسمه تغليق التعليق تغليق التعليق يعني إيه تغليق التعليق ال- قلنا الحديث المعلق كله فراغات ها هو غلق الفراغات سدها يعني رجعها تاني ها زي ما يكون انت كده جيت عملت كده عمود ها اهو أع- أع- اعرفها لك بقى عشان بقى تبقى ايه تبقى يعني آه، وطبعا مش هشوف الا الجماعه اللي قدامي بس حاجه زي كده ها دلوقتي انا لما اعمل العمود ده عباره عن خانات كده اهو طبقات اللي انا شايفين ولا ما عندكمش نظر ها اهو ده مش كله ابيض انا هغلقه هغلقه يعني ايه هظلل الفراغات دي اظللها كده اظللها كده يعني ايه يعني مليت الفراغ ها بدل ما كان ابيض مليته كده ظللته كده تعرفين زي ال- الكلام اللي بيعملوه في مدارس الاولاد التلوين ها يعمل له حاجه كده يقول له لون واعمل وغلق فهو تغليق التعليق اي انه غلق الفراغات في الإسناد رجعها تاني الراوي اللي وقع رجعه تاني طبعا ال- رجعه ازاي يعني واحد برضه من اللي هم مش دارس برضه يقول لي طب هيرجعه ازاي يعني هيغلقها ازاي بنقول له ان كل الاثار اللي البخاري علقها موجوده في الكتب الاخرى لا سيما التي تعنى باثار الصحابه واقوال التابعين كمصنف ابن ابي شيبه وكمصنف عبد الرزاق وكسنن سعيد بن منصور وكسنن الدارمي فيها قدر طيب جدا ورائق من الاحاديث من الأح- الاثار الموقوفه عن الصحابه وعندنا سنن البيهقي وعندنا كتب ابن المنذر زي الاقناع وزي الاوسط ها دي مظنه الايه الاثار عن الصحابه والتابعين بالاسناد فاذا مثلا أتينا على التعليق اللي احنا ذكرناه عن الحسن قال الحسن صلي وعليه بدعته تلاقي الكلام ده مثلا يعني عند ابن أبي شيبة يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن الحسن فالحافظ ابن حجر بيروي كل هذه الكتب بإسناده كل كتاب من هذه الكتب يروي الإسناد يعني ممكن أنا أخليكم ترووا كل كتب الإسلام بالإسناد هديك ثبت من الأثبات اللي أنا واخدت عن بعض الشيوخ بالإجازة سواء كان طبعا الإجازة العامة أنا لا أعتبرها الإجازة العامة ضعيفة لكن الإجازة الإيه الخاصة الإجازة الخاصة هي الم- المعتبرة يعني فمثلا أقول للشيخ الألباني أجزني مروياتك يوم يقول لي أجزتك هذا الثبت مش السبت السبت ده اللي بيتحط في العيش ها حط في العيش والمشنة والكلام ده ها لكن هوصل الثبت بالتاء ها اللي هو فيه في مرويات الراوي اقول له اجزتك هذا الايه الثبت فروي عني الاقي بقى في في ال- في الكتاب ده يقول لك ايه كتب ابي الشيخ الاصبهاني شيخ الشيخ الألباني زي محمد بن رغب الطباخ مثلا له إسناد لأبي الشيخ يقول حدثني فلان إجازة قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي الشيخ كل حديث في كتب أبي الشيخ توصل له بالإسناد ده منين ما تحب تجيب حديث من كتب أبي الشيخ وكتب أبي الشيخ كثيرة وأحاديثه بالألوف ثم تطلع لكل الأحاديث ده بالإيه بهذا الإسناد الواحد يبقى يقول لك مثلا مرويات ابن ابي شيبه الشيخ ال- ال- محمد رجب الطبيب حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن ابي شيبه فكل حديث في مصنف ابن ابي شيبه عايز ترويه انت بسندك تطلع بالسند الواحد ده لمين؟ للمصنف ده او لاي كتاب لابن ابي شيبه فالحافظ بن حجر كان عنده الايه؟ كل الكتب واخدها عن مشايخه بالايه؟ بالاسناد. يقوم يشوف الاثر ده. اثر الحسن. الآث- الاثر ده مثلا ممكن يلاقيه في آه ابن ابي شيبه وعبد الرزاق وسعيد والكلام ده. طب هو له لابن ابي شيبه سند وساعات يبقى سندين وثلاثه. وله لعبد الرزاق كذلك. وله لسعيد بن منصور كذلك. تبص تلاقيه واخد له عشر صفحات أسانيد وتحويلات بقى واشتغل في التحويل طبعا هو من من من من عنده كده لما يوصل لابن ابي شيبه محتاج كم راوي؟ لا يعني السندي مثلا كان اعلى الناس اسنادا في زمانه آه، بصحيح البخاري فقال لمثلي فليسعى لمثلي فليسعى بيني وبين البخاري تسعة ها بينه وبين البخاري تسعة طبعا ده كان أعلى إسناد إلى البخاري في الإيه في هذا الزمان عشان كده قال لي مثلي فليسعى فخلينا احنا من عندنا للسندي مثلا خد لنا ثلاث أربع رواه ولا حاجة يبقى أعلى إسناد مننا للبخاري ممكن يوصل في حدود من 13 ل 15 والبخاري أعلى إسناد عنده ثلاثة لثلاثيات البخاري يبقى 18 فأنت يبقى منك للنبي عليه الصلاة والسلام كم راوي؟ من 18 ل 20 يا بلاش ده 1400 سنة ها 1400 سنة لما تقسمها على 20 راوي شوف كل راوي هيبقى اختصر كم مدة من السنين فيبقى انت ايه يبقى الحافظ بن حجر لما غلق بعض اخواننا اللي هم مش دارسين يعني في الحديث والمعلومات دي وكانت يعني معلومات ساذجه كده وبسيطه والكلام ده بالنسبه لاخواننا اللي دارسين الحديث لكنها تعتبر مهمه بالنسبه للايه للي لسه بيبتدي الشرقان بياخد ميه ان شاء الله حتى تكون ميه مش عارف ايه مش عايز اقول بيشرب اي ميه تجيبه طالما شرقان انت عارفين بقى قصه اذا مسح هاته ما تعرفوش بقى القصه دي يعني هم طبعا يعزوها لاخواننا الضمايطه وانا بصراحه الضمايطه اللي انا عاشرتهم كرم ما اعرفش بقى قصه بقى بخل الضمايطه جايه منين آه واحد راح يزور واحد والراجل ده كان بيجمع البلح فوق فلما شاف الضيط قال له اقعد اقعد آه انا نازل لك اهو طبعا الضيف جعان طبعا هو عمال يحش في في الصباطه بتاعته وقع ايه بلحه بلحتين ثلاثه على الطين الراجل يقوم واكل على طول ما بيبص لا الطين ولا بتاع جعان فمش شايف الايه مش شايف الطين خالص قعد ياكل البلح بطينه بطينه بطينه فالراجل بعد ما خلص ونزل وسلم عليه همس في ودن ابنه قال له ايه اما يمسح البلحه هاته يتغدى بقى ها لانه هيكون ايه هيكون شبع ما هو ما كانش البلح بطينه الا لانه ميت من الجوع فاول ما بقى يبتدي ياخد باله ان في طين على البلح ويبتدي يمسحها كده وبتاع عشان ياكلها نظيفه هاته بقى يتغدى ان شاء الله ها اه فالشرقان ده بايه اي ميه ان شاء الله حتى تكون ميه ما انتش بتبص لها ولا تعرف تشمها ولا الكلام ده يش ايه يشربها فانا عايز اخواننا برضو الايه اللي هم اللي دارسين حديث والكلام ده ما يزهقوش انا بعيد وازيد صحيح عشان خاطر افهم الايه اخواننا وبعدين قد ان في آه، ناس اخرون ادنى من هذا يسمعوا الكلام ده لما بيتذاع ال- البرنامج في قناه الحكمه والكلام ده بيبقى في ناس اللي انت عارف الناس بقى اللي هم بصمجيه في كل حاجه ومالهمش علاقه بالقصه دي. في ناس كتير حبت الحديث وحبت علم الحديث واحترمت المحدثين والكلام ده بالمصطبه اللي انا مشغلها دي. ها؟ فعرف ان في الدين ده دين متين وكويس وان العمليه مش سبهلله والجماعه الجهله اللي عمالين يتكلموا لك بخاري ايه ومسلم ايه والكلام ده واحنا محتاجين فعلا نحدث رايا عاما عند الجماهير. ما هو ايه اللي هيوقف العالم الغجر اللي عمالين ي- يتعدوا على ال مش هيوقفهم غير ان الاباء على الاقل يكونوا عارفين ان هؤلاء شويه جهله فيقوم يعلم ابنه من باب النخوه انه يدافع عن دينه. لكن الجماهير اذا كانت غافله تماما عن هذا ومش عارف القضيه ولا المحنه دي الا طلبه العلم الافاضل وهم شراذم بالنسبه للجماهير هيفضل العلم ده طول عمره ايه؟ طول عمره غريب. فانا عندما يعني اتكلم بهذا انا عارف المسجد مليان آه، بالناس اللي هم مش طلبه علم. وبيجي من مكان بعيد ومش طالب علم برضه بس بيجي عشان يستمتع بعلم الحديث ويستمتع به آه، يعني طرحنا لجهود علماء الحديث وكيف صانوا هذا الدين وكيف بذلوا من مهج انفسهم ومن اموالهم وكيف ظلوا في البلدان بالسنوات الطويله راحلين تاركين اولادهم وتاركين آه، ازواجهم وتاركين اموالهم علشان يجمع لك هذا الكتاب اللي انت دلوقتي عمال تطلع لسانك له وما انتش معتبر مطلقا ان هذا تعب وان هذا بذل من الجهد وكاد ان يتلف في الصحاري وتلدعه عقرب ولا ياكله اسد ولا يغرق في بحر وهو راكب سفينه عشان يروح من بلد لبلد مش حد عارف القصه دي خالص فاحنا محتاجين برضو ان احنا نبين هذا الكلام للناس اذا آه، يعني الحافظ بن حجر بقى لما بيروي بسنده بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي وهو عاده لا يسهر يعني مش كل ما يجي الطبراني يقوم جايب السند الطبراني ده حدوته بقى الكتاب كان هيبقى مثلا 50 60 مجلد لو كل مره يجيب سنده انما يقول وبالسند المتقدم الى الطبراني وبالسند المتقدم الى الدارمي وبالسند المتقدم الى فلان هو بيجيب اسانيده في الاول خالص اروي كتاب كذا باسنادي عن فلان فلان فلان وكتاب كذا باسنادي فاورد اسانيده كلها ثم بعد ذلك يحيل على هذه الاسانيد يبقى ده الايه اول قادح في القوادح قوادح الاتصال ان يكون الحديث معلقا استثنينا معلقات البخاري وايضا معلقات مسلم كانت قليله يعني مسلم انما علق في حوالي 14 موضعا من الصحيح قليل جدا مسلم ما يعلق لان مسلما لم يتصدى للفقه كما تصدى البخاري والتبويبات الموجودة في صحيح مسلم ليست من صنع مسلم إنما هي من صنع النووي وفي أكتر من تبويب يعني كل عالم من العلماء الذين تصدوا لشرح مسلم كان بيبوب تبويبات من عنده لكن كتب للنووي القبول رحمه الله والكتاب بتاعه انتشر ولدرجة ان الناس نسوا الكتب التي كانت قبل النووي اخذ زبدتها وعمل حاشية قد تطول او قد تقصر على صحيح مسلم يعني النووي ده مش شرح يعني بمعنى الشرح ده هو حاشية طولها في الاول وبعدين قصرها في الاخر استعجل هو في الاخر فالتبويبات مش من صنع مسلم انما ترتيب الكتب هو اللي من صنع مسلم فمسلم لم يكن محتاجا الى المعلقات انما دخل في موضوع كتابه وهو الحديث المسند الصرف وطبعا هذا لا يمنع ان يكون في صحيح مسلم كثير من الموقوفات اي كلام يقوله صحابي يعد حديثا موقوفا وهذا كثير في مسلم وليس قليلا نعم إيه طبعا بالنسبة لصيغة التمريض والجزم عند البخاري التمريض الأول الجزم الفرق بين الجزم والتمريض الجزم أن ينسب الكلام إلى قائله بصيغة المبني بصيغة الفاعل يعني بصيغة مبني المفعول بصيغة المبني عفوا أن يقول قال حكى روى ها ذكر مبني المعلوم يعني خلاص التمريض يبقى مبني المجهول حكي روي قيل ذكر بعض العلماء يقول إذا علق البخاري بصيغة الجزم فهذا يدل على الصحة وإذا علق بصيغة التمريض فهذا يدل على الضعف وهذا الكلام كلام غير دقيق تصدى لبيان زيفه الحافظ زين الدين العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني ومش هنخوض في المسألة دي لحد ما نأتي على بحث المعلق هنتكلم بقى عن معلقات البخاري وهنجيب نماذج منها ونبين كيف يتصرف البخاري لأن ساعات البخاري يحذف حتى القائل نفسه ويجيب الكلام وساعات يذكر قائل الكلام وساعات يذكر راوي عن قائل الكلام طب هو ايه مقصوده بالمسألة ديت يعني هو لو مثلا قال وقال يونس بن عبيد قال الحسن كذا كذا كذا طب ليه ذكر يونس ابن عبيد مع انه ملوش ثمرة يعني فيما يظهر لنا ليس له ثمرة هل فيه يعني تكة كده معينة البخاري يقصدها او حد من العلماء تنبه لها وذكر رأيه في المسألة أم لا طبعا أي حاجة في, في, في هذه الكتب لازم تخلي بالك وتقف وتعرف أن المصنف له قصد مش المسألة جاية كده جت معاه كده لا بخاري صنف كتابه في 17 سنة 17 سنة وده البخاري مش أي حد يحذف ويشيل ويحط وينقح ويعدل ويغير الموضع ويشوف التبويب والكلام ده 17 سنة مع الذكاء المتوقد والنفس المنفتحة والكلام ده فيبقى أي حاجة أي واحد يقرأ في الصحيح يبقى لازم يخلي باله من هذه المعاني اللي احنا بنقولها بس إيه يعني أنا بعرف بس تعريفات عشان كل ال ال الأنواع دي هترجع هتقابلنا تاني المعلق والمعضل والمرسل ومش عارف كل ده هيقابلنا تاني فهنفصل في يعني مكانه اكثر من هذا آه واحد بيسأل بيقول آه حديث آه إذا فتح الله عليكم مصر اتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض بيقول إن الشيخ الألباني بعض الناس قال له أنه صحح هذا الحديث في السلسلة ها أول السلسلة ده في, في أنهي مجلد أول مجلد والحديث ده الحقيقة عندي ضعيف وانا وانا مستغرب يعني ما لم تقع عيني علي علي حال اراجع لان انا طبعا مش قادر اقول السلسله الصحيحه فيها ايه وايه لكن هذا الحديث في في بحثي ضعيف نعم ايه رجال التوحيد ده ده آه مين اللي محقق آه مضاعفه يعني مضاعفه ما انا هو عندي ضعيف لان أنا كنت عملت عليه بحث زمان فتبين لي انه ضعيف وانا لم تقع عيني عليه لكن ساراجع السلسله السلسله الصحيحه واشوف يعني كلام الشيخ في المساله ايه آه الأخ بيسأل عن صلاة التسابيح طبعا صلاة التسابيح آه، العلماء آه، اختلفوا في تصحيح الحديث وفي تضعيفه وأنا أميل إلى تضعيفه أميل إلى تضعيف الحديث مع علمي بأن جماعة كثيرة من أهل العلم صححوا هذا الحديث أو قووه وكذلك حديث ماء زمزم لما شرب له كنت أرى أنه ثابت لكن تبين لي أنه ضعيف في العام الماضي لما أجريت عليه بحثا دقيقا مع كل الطرق التي كنت جمعتها على مدار 16 17 سنة فتبين لي أنه ضعيف ولا يصح نعم تقصد إسلام أبي ذر إسلام أبي ذر ده لا هناك فرق يعني و... و... السؤال إيه يقول ماء زمزم لما شرب له يقول هل ممكن نقويه بقصة إسلام أبي ذر لأن في قصة إسلام أبي ذر أنه لما ضربه القرشيون الكفرة آه، هرب لزمزم وظل 30 يوم ما بين يوم وليلة يشرب بقى ماء زمزم ما كلوش أكل ولا شرب حتى تكسرت عوكا وبطني هو يقول هذا ولم أجد على كبدي سكة جوع النبي صلى الله عليه وسلم إيه لما سأله آه، عن طعامه قال ماء زمزم قال إنها مباركة إنها طعام طعم وفي رواية وشفاء سقم في رواية خارج ال- قال وشفاء سقم ماء زمزم لما شرب له ده معنى مش موجود في إنها طعام طعم أصل الشاهد إيه لابد أن يكون هناك المعنى المشترك وإلا يبقى ده مش شاهد أنا ماء زمزم لما شرب له دي لم يتعرض فيه للبركة أو للشفاء أو لأنها بتشبع من الجوع إنما معنى الحديث أي نية طر لك فاشرب ماء زمزم بهذه النية إنك أنت زي مثلا الحافظ بن حجر ما عمل عشان يصل لرتبة الذهبي في ال- في الرجال ذهب وشرب من ماء زمزم لكي إيه يكون كالذهب في الرجال عبد الله بن مبارك أحد رواة هذا الحديث شرب من ماء زمزم قال اللهم ان عبد الله بن المؤمل حدثني عن ابي الزبير عن جابر مش كده الحديث الاسناد ان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لمن شرب له وانا اشرب هذا لحر يوم القيامه او لظما يوم القيامه وكثير من العلماء يعني استخدموا هذا الحديث استخدموا هذا الحديث وعملوا بمقتضاه انا عايز اقول لكم ان العلماء قديما كانوا يحتجون بالمرسل في, في, في لا سيما في العمل الخاص في عمل في ذات نفسه بل وكانوا يمتثلون أقوال أقرانهم وشيوخهم كمان زي ما حصل للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وهو في يعني مريض مرض الموت فقال لابنه عبد الله ائتني بكتاب ليث بن أبي سليم فأتى بكتاب ليث قال اقرأ اقرأ علي عايز يتسلى بأخبار ال- ال- الصالحين يعني فظل ابنه يقرأ لحد ما وصل إلى ليث عن مجاهد أنه كان يكره الأنين أنين المريض كان يكره الأنين للمريض قال فما أن طب هو مجاهد يعني مجاهد ده إيه صحابي يعني ده, ده رأي مجاهد كان يكره الأنين مش عايز المريض يقول آه آه آه ليه؟ عند مجاهد هذا ينافي الصبر وهو علامة الشكوى علامة الشكوى طب ليث بن أبي سليم ده ما درجته من الثقة والإتقان ضعيف ليث ضعيف يبقى ليث عن مجاهد والإمام أحمد مضعف ليث بن أبي سليم ومع ذلك يقوم الإمام أحمد إيه يترك الأنين ولا يئن طب هو ده حديث مرفوع ولا حاجة تقوم به الحجة لا تقوم به الحجة ولكن كان العلماء من أدبهم يعني كانوا يمتثلون أحوال من سبقوهم أحوال من سبقوهم مرة زرت آه، الله يرحمه آه، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه الأمير عبد الله بن الفرحان ده يعني كان ر- رجلا فاضلا أنا لقيته وقد آه، قارب التسعين في منطقة الخرج في الرياض بجانب الرياض يعني وكان هو كما حدثني قائد المدفعية للملك عبد العزيز لما افتتحوا جدة أيام قبل ما يوحد المملكة كلها وتبقى دولة واحدة كان في قبائل بقى كل قبيلة ممكن تنفرد بناحية والكلام ده لحد ما وحد الجزيرة كلها وجعلها دولة واحدة كان هو على المدفعية أيام المسألة دي فالحقيقة لما ذهبت إليه وزرته الكلام ده فكان هو في حالة صحية يعني متردية ما يست- لا يستطيع أن يمشي إلا بيعني آه، عكاكيز كده آه، يمشي بها فلما خرجت من عنده وأنا ماشي يعني إيه عايز يوصلني ف... فقلت له لا يعني ما فيش داعي وخلاص خليك أنت مكانه مش عارف إيه بتاع أصر إنه يوصلني لفين مسافة يعني وقال لي إيه بقى بقول كان إمامنا أحمد أحمد بن حنبل يعني لون حنبلي كان إمامنا أحمد يحب أن يوصل الضيف إلى باب الدار مثلا يعني أهو ده مثلا امتثال أنا ممكن أنا أجي مثلا على إمام الأئمة أقول كان مالك يكره ذلك فأنا أكرهه أو كان مثلا مشايخنا الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني الشيخ سيد سابق عبد الرزاق عفيفي المشايخ دول أو ممكن الواحد مثلا آه، آه، يقول ممكن أمتثل وصية قالها ولا أخالفها أبدا ها فهي دي مسألة مسألة العمل دي مش ما كانش ضرورة قصة بقى لابد أن يصح الحديث لا قد يجوز كما يقول ابن تيمية في بحث له رائق في مسألة عامل بحيث الضعيف هل يعمل به ولا قال لك قد يجوز أن يكون الثواب حقا حتى لو ورد بإسناد فيه مقال ها في في كلام طويل يعني أنا استلذت العبارة دي بس عشان أوضح بيها الكلام فهو لما حد يروي حديث فيه فضيلة عمل حتى وإن كان الراوي غير معتمد كان يمتثلون العمل ليه؟ لجواز أن يكون الثواب حقا أو على الأقل هو خير هو خير وطبعا احنا بنفصل ما بين هذا وما بين مسألة العمل بالحديث الضعيف في الايه في الفضائل م? طيب آه، ما حكم من يقول روى البخاري بسنده أو مسلم بسنده وهل في ذلك خطأ طبعا وده يعني بيعتبر تطويل يعني عند أهل الصنعة مش آه، ما هو بسنده ما البخاري هروي بإيه ما هو معروف أي واحد آه، يعرف حاجة عن البخاري معروف البخاري له إسناد ها إنما إذا روى البخاري بغير إسناد ده اللي أنت بتنبه عليه تقوم تقول اذا مثلا في اثر الحسن اللي احنا قلناه ده ما تقولش روى البخاري في صحيحه عن الحسن قال صلوا عليه بدعته دي تعتبر خطيئه عند علماء الحديث انما تقول اخرج البخاري معلقا او روى البخاري معلقا عشان تعرف البخاري ايه خالف موضوع الكتاب فتقوم تنبه على المخالفه لموضوع الكتاب اما اذا ذكرت حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام آه، من موضوع الكتاب اي هو مسند ما بتقولش بقى روى البخاري ايه بسنده ها عشان كده بيقبح برضه انك تقول رواه البخاري باسناد صحيح ده بنضحك منها دي انا مره واحد قابلني في الشارع جنب مسجد من الجماعه اياهم دول وبعدين اداني ايه بيوزع ورق يعني فانا اتصورت انه آه، محلات بتاع الكلام ده فببص لقيته حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه آه، في صفة الخوارج الحديث في البخاري ومسلم صفة الخوارج آه، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لئن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد وبعدين آه، في الح... في ال- في ال- في البتاع ده، صفهم لنا يا رسول الله قال طويلة لحاهم ها قصيرة أزرهم يا أولاد الذين عايزين تقتلونا يعني. يعني أنت لما اديتني ال- ال- الورقة دي تقصد إيه بالموضوع ده الموضوع ده عايز تقتلنا بقى ولا إيه؟ وبعدين في الآخر بقى إيه قال رواه البخاري بإسناد صحيح ها طبعا جاهل ما بيفهمش حاجة أولا طبعا الزيادة دي ما أنا أنا تفرد بها أبو لمع ها هو ده بس اللي رواه لكن ده لا في لا في البخاري ولا في ابن النجار حتى لا هنا تلاقي لا هنا ولا هنا ولا هنا ها فلما يقول لك بإسناد صحيح ده يدل على إنه جاهل ما بيفهمش حاجة في في حاجات معينة كده ده بالعكس البخاري ومسلم من شهرتهما العلماء ساعات ي... ي... لما ينسبوا الكلام لهم يقول ايه اخرجاه اللي ما عندوش فكره اخرجاه مين دول يعني هم هم البخاري ومسلم يعني ها اخرجاه عند البخاري حاجه كده ايه حاجه كده يعني بيرفع البخاري ومسلم اخرجاه مش عايزه اخرجه الشيخان مثلا متفق عليه وما يقولش لا بخاري ولا مسلم طبعا ده من باب الايه؟ التعظيم للامامين الجليلين الكبيرين. وحتى كده الشيخان دي ممكن تب- ب- ب- علامة تبجيل ليه يعني مثلا الشيخان في الصحابة مش محتاج ادخل حد معاهم ها؟ والشيخان في الحديث والشيخان في عند الشافعية الرفيع والنووي ها؟ هذا كلام شيخ او يقول لك ده كلام القاضي مثلا القاضي على حسب المذهب ها في المالكية القاضي عبد الوهاب المالكي مثلا وعند الحنابلة القاضي أبو يعلى خلاص يعني في في حاجات معينة الحافظ ابن حجر ما فيش غير ابن حجر مع كثرة الحفاظ الموجودين مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية يعني عايز اقول ايه في في في فكات كده يعني ايه مشهوره يعني في القاب كده اول ما تقولها يعني مثلا مسجد المسجد بتاعنا ده شيخ الاسلام انا ما كنتش عايز اكتب ابن تيميه جنبه ما كنتش عايز اكتب ابن تيميه جنبه علشان ما فيش حد يقول ابن تيميه عشان يقول مسجد شيخ الاسلام الكاره والمحب وانا عملتها شيخ الاسلام لما سميت المسجد شيخ الاسلام سميته عشان الكاره يقول شيخ الاسلام غصب عن بوزه ها انت رايح فين رايح مسجد شيخ الاسلام ها اه قالها غصب عن عن نبو اه فهي بتبقى في القاب كده ايه يعني آه، مم. ماشي آه، الآ- في اخي بيسالني عن المعجم اللي انا عامله ده ايه فكرته يعني المعجم اللي انا عامله ده آه، خدت فيه بتاع 13 سنه فكرته جات لي من كلمه قراتها للذهبي في راوي من رواه سنن النسائي انا بقول الكلام ده ليه بفتح لك شغل ممكن انا اعمل حاجه زي كده انت تفتح لك موضوع تعملها في كتاب تاني او كده الراوي ده روى له النسائي ومعروف النسائي من المتشددين فقال الذهبي انا متعجب كيف روى له النسائي طب انا عايز اعرف النسائي روى له ازاي هل روى له في اول الباب ولا في اخر الباب طب هل أكثر له ولا أقل طب هل الحديث اللي رواه له النسائي في الفضائل ولا في الأحكام طب هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف ما أنا عايز أعرف ما هو قبل ما أنا أقول أنا متعجب كيف روى له النسائي لازم أعرف النسائي روى له إزاي بقى خلاص عايز حد يعني ياخد كل مالي ويقول لي الراوي ده فين في سنن النسائي فده اضطرني بقى ان انا سبت شغلي كله وفهرست كل رواة النسائي من اول الكتاب لاخر الكتاب علشان اظفر بهذا الراوي اللي الذهبي قال انا متعجب كيف روى له النسائي من هنا طرأت فكرة اول معجم عملته كان للنسائي وبعدين لما لقيت الصحيحين بقى اللي هم قبة الفلك بالنسبة لنا وكلام الرواة وكلام المتجرئين عليهم والكلام ده قلت لا البخاري لازم بالنسبة لي يبقى لي زي المراية ما فيش واحد يتكلم عن راوي إلا أعرف الراوي ده أين مواضع روايته في البخاري من أوله لآخره فجيت على كل إسناد البخاري يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان اكتب في البطاقة الحميدي اسم عبد الله بن الزبير وتحت سفيان واكتب رقم الحديث طبعا جنب شيخ البخاري اكتب شين شيخ شيخ البخاري عشان اميزهم في الاخر البطاقة الثانية سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد اكتب سفيان فوق ويحيى بن سعيد تحت واكتب رقم الحديث يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي اكتب يحيى بن سعيد فوق محمد بن ابراهيم تحت يعني التلميذ فوق والشيخ تحت واكتب رقم الحديث يحيى بن سعيد عن علقمه اكتب يحيى بن سعيد فوق وعلقمه تحت ورقم الحديث علقمه عن عمر اكتب علقمه فوق وعمر تحت خلاص واكتب رقم الحديث وبعدين اكتب عمر الصحابه كم بطاقة بقى ها ادي عندنا الحميدي وعندنا سفيان ويحيى ومحمد وعلقمة وعمر ادي ست بطاقات في الحديث الواحد ومشيت كده من اول حديث لاخر حديث في البخاري تجمع بطاقات كثيرة عشرات الألوف من البطاقات فصلتها على حسب الراوي اللي فوق برتب على الراوي ايه اللي فوق كل بطا... اسماء حرف الالف على بعضها حرف الباء على بعضها حرف التاء على بعضها 28 حرف وبعدين كل حرف ترتبه على 28 حرف على عفوا عفوا على الاباء على الاباء اذا اتفقوا في الاباء ترتبهم على الجد واكتب بجانب كل راو مثلا الترجمه الحميدي روى عن روى عنه فكر التهذيب الكمال يعني روى عن روى عنه الحميدي مين شيوخه بقى في الجامع الصحيح كله 30 شيخ أرتب شيوخه على حروف الهجاء أبتدي بالشيخ اللي حرف ألف وبعد حرف الباء وحرف التاء والكلام ده وبجانب كل شيخ مواضع الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري كلها فإذا روى البخاري عن الحميدي للحميدي عن سفيان أعرف عدة ما للحميدي عن سفيان في صحيح البخاري له 80 حديث 50 حديث 30 حديثا ها وأين مواضع هذه الأحاديث فأعرف بقى هل البخاري أقل هل الحميدي أقل في الرواية عن عن سفيان ولا أكثر؟ مثلا اعرف بقى الراوي قليل الروايه كثير الروايه لان دي بتفرق تفرق معاك في الترجيح لما يحصل فيه اختلاف تفرق في الترجيح فالراوي لما يكون لما اعرف بحديث شيخه يقدم على الذي لا يكون مختصا بحديث شيخه ودي بتتعرف بقى وطبعا في غضون القصه دي طلع فوائد ملهاش اخر مش قصه بقى رجال ده انت بتقرا البخاري حرفا حرفا طلع طبعا مشاكل لان طبعا بتضطر تقرا كتير في الشرح يقول لك مثلا ابو نعيم قال حدثنا سفيان سفيان مين ما انت لازم تعين طالما انك انت هتعمل معجم لازم تعين النسب عشان ما تحط سفيان بن عيينه في سفيان الثوري يحصل لك لخبطه ها انا عرفت بقى من الشغل أن أن أبا نعيم على وجه الخصوص إذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري مع أن شيخ ابن عيينة لأنه لا يروي عن ابن عيينة أبدا فيقول سفيان إنما يقول ابن عيينة يبقى أنا استفدت دي استفدت دي. أبو نعيم سفيان يبقى, ابن يبقى الثوري فإذا أراد أن يروي عن ابن عيينة سماه أو نسبه ما يقولش سفيان ويزيد لازم يقول سفيان بن عيينة أو يقول إيه ابن عيينة دي أنا عرفتها وأنا بحاول أن أنا أفصل ما بين أعرف ده سفيان إيه والكلام ده فبحيث أصبح بقى إيه كل راوي أنا محتاج أن أنا أعمل عليه بحث محتاج أصل إلى موضع الرواية والكلام ده أقدر من خلال هذا المعجم أن أنا أعمله اللي انا ما كملتوش مسلم ما كملتوش طبعا الشواغل والكلام ده وكل ما الواحد كان يجد بعض الوقت كان يحاول يعمله انت بقى بدل ما بتضيع وقتك وتطلع تشم هوا ها وتبقى زهقان كده وبتاع وتروح مع زمايلك وتقعدوا تاكلوا وتشربوا والكلام ده اشتغل في حاجات زي دي هتنفعك دي هتنفعك انا لو وجدت من ينبهني في مطلع حياتي العلميه الى مثل هذا كان الامر اختلف تماما بالنسبه لي لكن سبحان الله ما تاتي المشاريع الكبار ولا العميقه الا بعد ما الانسان يكون انشغل وضعف وكبر والكلام ده ما عادش عنده من الجلد ما كان عنده وهو شاب فانت عندك يا رجل مشغل الحديث عندك ما يشغلك بحيث انك انت ممكن تستخسر تاكل ما تلاقيش وقت تاكل كنت تقعد وتبقى زي الجماعه اللي كانوا بيحافظوا على وقتهم زمان ابن عقيل الحنبلي كان يقول آآ آآ يعني آآ يعني انني كنت اسك الكعك واتحساه بالماء ولا ياكل الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ وانت عارف العيش بتاعنا بتاع اليومين دول ما تعرفش يا اخي عامل زي اللبانه تقعد تندق فيه وتندق فيه وتندق على ما تهرسه يكون الفك بتاعك وجعك ها تحس انك انت عايز تريح بقى بقك شويه خلاص تعبت شوف بقى لما يكون بتاكل لك مثلا رغيفين ولا ثلاثه وبتاع وعمال تندق بقى ومط معاك والكلام ده مش هنخلص في يومنا بقى ها فده يقوم يلاحظ الفرق ما بين المضغ والسف يقول لك القصه كلها ايه انا اريد ان اسكت كلب الجوع لا كانت مسألة ياكل ويستطعم ويقعد يمخمخ كده ويدخل الأكل في مناخيره وبتاعه والكلام ده ما كانش اقتصاد عندهم خالص هو أهم حاجة ما يجوعش ما يحسش إنه جعان و... وبطنه وجعان فيعمل إيه؟ يجيب الكعك يخليه دقيق يرجعه إلى سيرته الأولى مرة أخرى ويعمل كده وعلشان ما يتلكمش ويقعد بقى يوقف في بقه الكلام ده ومشارب ميه عليه وخلاص وانتهت الحدوته. فلما واحد يراعي الفرق بين المضغ والسف ده عشان كده ابن عقيل ده الحنبلي ده له كتاب 800 مجلد عمركم سمعتم بالعجيبة دي 800 مجلد اسمه كتاب الفنون طبع منه مجلدان ها لسه فاضل بقى بقيت 800 طبعا ما نعرفش 800 راحوا فين بس ابن رجب الحنبلي ذكر في ذيل الطبقات أنه رأى المجلد كذا بعد الأربعمائة طب ابن عقيل المجلد ده عمله ازاي قعد كده يألف لا كان يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحته يمدد على السرير عشان يريح ظهره فأعمل فكري حال استطاحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره يقوم عشان يكتب أنت لما تقرأ في كتاب الفنون كتاب الفنون الحقيقة لما جيت أقرأ فيه كتير من المباحث مش فاهم مش فاهم كلامه ليه لأن مطلوب أنك أنت تدرس بقى منطق ومش عارف ايه وبتاع ومقدمات ايه واصول ايه وتغطس في الاصول دقائق يعني كتاب الفنون ده مش كتاب كده لا عبارة عن خزبدة تفكير ابن عقيل الحنبلي فكل ما يفوق كل ما يقوم يقوم يكتب الايه اللي يخطر على باله ده 800 مجلد ده غير بقية مصنفات ابن عقيل ده غير انه كان له ولاد وكان له امرأة وكان له جيران وبيعمل مجاملات وبيزور ده ويعمل ده ويشوف مرضى ويحضر الجماعات ويحضر الجنائز ويروح على الرباط ها مش الرباط على المغرب الرباط اللي هو ايه اللي هو الثغور بتاع الاسلام كان يروح هناك عشان يحموها من الاعداء مع ان ما كانش حد يقدر يرمش لدولة الاسلام انذاك بس الرباط فيه احاديث في احاديث وفي فضل للرباط والمرابط ده عمل يجري عليه الى يوم القيامة اذا مات في الرباط ها اي حد يختم على عمله الا المرابط يفضل عمله واصل له على طول كانه مرابط الى يوم القيامه فكان العالم من دول يروح يرابط 20 سنه مش يرابط 20 سنه يقعد على الحدود 20 سنه لا يرابط ويرجع بلد يروح له اسبوع ويرجع البلد يقعد له شهرين ثلاثه اربعه ويرابط اسبوع ويرجع مش يرابط اسبوعين ويرجع كل العلماء كانوا على الرباط كلهم يطلعوا على الرباط والكلام ده ف... فاذا كانت حياته مشغوله مش مش حياه فارغه فيعمل 800 مجلد ازاي بقى؟ عشان كده انا بقول بقول للطلبه بالذات الشباب الصغير اللي لسه يا دوبك بدا يشم نسيم العلم والكلام ده لا تضيع عمرك لو كانت الاعمار تشترى لاشترينا اعمار اللي قاعدين على القهاوي والعالم الناشئين يتسكعوا في الشوارع والكلام ده بس سبحان الله فانا بحاول في كل مره مثلا اذا جت مناسبه زي دي اقول لك انا عملت الحاجه دي ازاي لان من بركه العلم نشره ها اوعى تكنز ويبقى دي معلومه تخبيها بقى عشان تبقى انت المتفرد بالمش عارف ايه والكلام لا هتموت وهيموت كتابك وراك العلم يزكو بالنفقه كل ما تنشر العلم كل ما يزكو والامه دي تنتفع وانا لو وجدت يعني عن حد كان يقول لي الكلام ده كنت على طول افشيته انا كتير بقفش ازاي انا وصلت المعلومه دي ازاي انا رتبت هذا الكتاب مثلا ففي كل مرة إذا جت مناسبة لحاجة زي كده أقول لك أنا عملت المسألة دي إزاي أتمنى إن ده ثمرة هذا الكلام يطلع الشباب المحتسبة الكلام ده يحط في دماغه كتاب مثلا أو كتابين اللي يقدر عليه ويعمله مثلا بالطريقة دي ويحاول لأن ده هينفعك في شغلك ينفعك أنت في عملك أنت خاصة إذا استقام العمل بعد سنوات طويلة بقى من التنقيح والنظر والإعادة والإجادة والكلام ده تنشره على المسلمين عشان ينتفعوا بيه ها انا عايز اقول لكم حكايه اخيره يعني عشان اختم الكلام كتاب المعجم مفارس لالفاظ الحديث وكتاب مفتاح كنوز السنه ده اللي عمله جماعه من المستشرقين لما بدا جهاز الاستشراق يكون في الدول الاوروبيه عشان يحاربوا المسلمين في العلم جماعه من الجماعه الرهبان دول والاحبار عملوا الكتاب ده وتبادلوه بينهم كل واحد منهم خد كتاب من الكتب او اتنين تلاتة ياخدوا كتاب البخاري واتنين تلاتة ياخدوا كتاب مسلم الى اخر الكتب التسعة اللي هي اللي هي موضوع المعجم المفارس او المفارس لالفاظ الحديث ده وفر عليهم جميعا وعلى كل المستشرقين على توالي الزمن وفر عليهم الجهد المضني في الوصول الى المعلومه في الكتب التسعه. ووفر علينا احنا كمان معاشر المسلمين يعني احنا انسان بيبقى ساعات حديث مش عارف يجيبه ممكن اجيبه بالماده اللغويه. لكن شوف ازاي استطاعوا وقد استطاعوا في الكتب التي حققوها انهم يشككوا في ما كان مستقرا في علوم الاسلام. من باب انه يثير الشبه يجيب روايات تضرب بعضها ومش عارف ايه الكلام ده وبمنتهى البراءه الظاهره يقول لك يعني ده شكلها كده ولا ايه رايك؟ ها عشان ما تقولش ده عدو وتقولش ده يقصد مش عارف ايه لا ياخد رايك في المساله دي وتحت امرك واللي تقول انا بدا هذا هو الذي بدا لي فهل بدا لك شيء اخر ها وطبعا انت عاده ما بتقراش ولا بتعمل ولا بيبدو لك اي حاجه فعلى طول بتلزق التهمه ويلزق الاشكال في دماغك واذا كان ده بني ادم بقى دماغه ملوش علاقه بالولاء للاسلام والمش عارف الحدوته دي يعملوا زي عمل العمال يتكلموا النهارده في البخاري ومسلم والحاجات دي ها فشوف ازاي كيف وفر الحاجة الثانية انك انت ينبغي ان يكون هناك تعاون بينك وبين اخوانك في مثل هذا تبقى تبقوا متحابين كده ما تكتموش معلومة عن بعض ابدا اذا وصلت انت المعلومة اداها لاخيك عشان ينتفع بها لان أخ... هذا اخوك هذا ممكن يبقى امام الزمان يسرك بقى يطلع يتكلم غلط ولا يطلع مش فاهم الكتاب ما هو ده برضه هيضل الناس اخرين هيثقوا بعلمي والكلام ده فانت تديله المعلومه دي يبقى رحمته عشان خاطر نستفيد والله انت عليك البخاري وانت عليك مسلم وانا عليا كذا وانا عليا كذا طب يا جماعه نشتغل ونتبادل مع بعض الشغل انا اديك شغلي على البخاري وانت تديني شغلك على مسلم ها وانت كمان تديني شغلك على ابي داود وانا اديك شغلك شغلي على مسلم وهكذا يبقى انت وفرت عمرك ولا لا وفرت عمرك هو بياخد دي اللي انت عملته وانت خدت اللي هو عمله وأنا عايز أقول لك على حاجة برضه لن يستفيد من هذا إلا من رزق فهما دي كلها عبارة عن فهارس تقريب المعلومة أما التصرف في المعلومة نفسه ده هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء ممكن يبقى واحد تحت إيده كل الفهارس دي ويبقى زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر ها البعير تحمل عليه رد أهو حمل تحمل عليه ذهب أهو حمل لا عارف ده ردم ولا عارف ده ذهب ولا عارف ده غلط ولا عارف ده مال أهو حمل والسلام ها ففي واحد بيبقى عنده كل الفهارس دي ولا يحسن التصرف فيها وانت يبقى عندك الفهارس دي وربنا عز وجل يرزقك من العلم والفهم وحسن التصنيف ما يعني يفشو يعني آه، علمك في الناس فانا عايز يحصل نوع من التآلف العلمي مش التنافر ما بينكم وبين اخوانكم ارجو ان احنا نكون خرجنا بايه بورقة عمل من هذا الكلام اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مشغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة السماء عليهم نار مؤصدة الله تعالى